الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد ما صليتش على النبي ليه صلى الله عليه وسلم أما بعد ف عودا حميدا إن شاء الله للمساجد وإن شاء الله لن ننقطع الفترة الطويلة دي تاني وعنوان النهاردة حد فاكره هم؟ لا العكس بتوب وبرجع بتوب وبرجع وخلينا نقول وانا جاي يعني كنت ب يا ترى هبسط الموضوع ازاي انا كنت عايز الخص الموضوع في قصه في حدوته افصصه شويه احاول ان انا ابسطه وكل ما اجي افكر في فكره تبسطه الاقيه هو اصلا لا بسيط جدا كل ما احاول ان انا افصصه شويه الاقيه هو هو ما فيهوش يعني هو لا يحتمل بتوب وبرجع بل هو تجربة لكل واحد فينا سواء كتجربة كلية أو جزئية بمعنى إن كل واحد فينا ممكن يكون في وقت من الأوقات في حياته تاب صح ولا فيش حد فيكم بيتوب؟ أكيد الواحد فينا آه تاب تبت تبت من أمر معين تبت والتزمت من وانا صغير الاخوه خدوني ودخلوني المسجد وحفظوني القران او كبرت شويه وعكيت وفي الاخر دخلت او ما التزمتش قوي بس وانا ماشي في الطريق كده وانا في حياتي قررت ان انا ابطل او اتوب من الموضوع الفلاني فهي ممكن تبقى عشرة عشرين خمسين مية في المية من قصتك أو جزء منها المهم إن هي بتمسك ان كل واحد فينا بيتوب وبيمشي في طريق الله عز وجل لكن احيانا التوبه بتعلق تلاقي حته كده معلقه تلاقيه بطل كذا وبطل كذا وبطل كذا انما في حاجه معينه يبطل وبعدين يرجع تاني ويبطل وبعدين يرجع تاني وبعدين يبطل وبعدين يرجع تاني وكل ما يبطل يرجع تاني هو ده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهاردة ان اللقاء النهاردة مش كيف اتوب او التوبة لا هي النهاردة ما بعد التوبة هو انا بعد ما بتوب برجع تاني ليه انا قلت اخدت عهد خلاص محمد مش هبص على بنات تاني خالص خالص رجعت ابص انا قررت ان انا مثلا مدخن قررت ان انا مش هرجع تاني خالص خالص رجعت ادخن انا مش مواظب على صلاة الجماعة خلاص قرار هرجع واظب على صلاة الجماعة واظبت وبعد كده رجعت كسل تاني ليه ايه الموضوع واحيانا تلاقي في حته معينه معلقه يعني انا كنت بعمل وبخلي وبسوي و و و وبعد كده في حاجه معينه مش عارف كل شويه ارجع كل شويه ابطلها وارجع وعد يا رب اخر مره وبعدين ارجع لها ليه وساعات بقى قبل ما نقول ليه يقول لك اه اه اه النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد في ناس ما صلتش على النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال ربي اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد العبد فأذنبتنه بيتوب وبعدين يرجع فقال ربي اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد العبد فأذنب ثالث كل شوية يرجع فقال رب اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت له معنى الحديث اللي هو طالما أنك تتوب من الذنب إذا إن شاء الله الله عز وجل يغفر لك مهما عملت مهما عملت لكن الحتة اللي أنا بتكلم فيها ساعات بيبقى في ذنب معين هو اللي كل شوية أتوب منه هو اشمعنى ده اشمع- اشمعنى دي اشمعنى النظر للنساء اشمعنى ده اشمعنى عدم المواظبة على صلاة اشمعنى صلاة الجماعة هي اللي اشمعنى دي وتلاقي دي حاجات كتير جدا ماشية صح انما اشمعنى دي ده اللي احنا جايين نتكلم فيه وصلت طيب آه، ليه بقى بتوب وارجع بعد ما اتوب طب خلينا نقول ايه التوبة بسرعة كلنا عارفينها بس نقولها نعيد, نعيد. التكرار يعلم ها الشطار التكرار يعلم الشطار وانتوا ان شاء الله متعلمين لكن خلينا نعيدها تاني شروط التوبة ثلاثة طالما الذنب في حق الله واحد الندم اثنين الإقلاع ثلاثة العزم واحد الندم على فعل الذنب ان انت تكون هم؟ ندمان زعلان متضايق غضبان ان انت عصيت ربنا زعلان من ده زعلان ان الذنب آه، مش آه، كنت فين يا معرفش ايه لما كنا معرفش لا مش كده ها مش آه، ده انت لو جيت لي زمان ده انا بس دلوقتي الله اللهم لك الحمد ربنا تاب عليه لا يا واد ايه الحلاوه دي ما انت فرحان اهو ان انت كنت زمان ما اعرفش ايه ندم ايه ده بقى مش ندم ده الندم ان انت تكون زعلان زعلان متضايق غضبان محروق ان الموضوع ده حصل بس قدر الله ما شاء فعل واحد اتنين الإقلاع عن الذنب الإقلاع هو إن أنت تبعد تماما عن معطيات هذا الذنب إن أنت تبقى بعيد تماما خالص مش موجود أنت في حتة والذنب في حتة كنا بنشبهها بإيه حد فاكر ها إقلاع إيه الطائرة جزاكم الله خير أنت كنت عارف إقلاع الطائرة إن أنت لو واقف في المطار والطيارة هتقلع تلاقي كده ست تطلع تقول لك الطائرة رقم كذا وكذا ستقلع من مطار آه، من المطار إلى معرفش إيه إيه أنت بقى وأنت واقف شايف إيه الطيارة واقفة على الطريق ثم تجري تجري تجري ترتفع تبعد تختفي هي دي هو ده الإقلاع يبقى الإقلاع مش توقف الإقلاع مش توقف الإقلاع حاجة والتوقف حاجة تانية إن أنت تتوقف إن أنت تكون بتعمل الذنب الفلاني وبعدين تقول مش هعمله خلاص أنا توبت ما اسموش إقلاع ما اسموش ما اسمهاش توبة التوبة إن أنت تقول خلاص توبت مش موجود مش قدامي كان ليا واحد صاحبي قلت لكم عليه قبل كده مش عارف كان مرة وهو قاعد في البيت كده آه، وكأن الشيطان بيقول له ما تروح تفتح النت و... وتفتح الموقع الفلاني واسمه أحمد ربنا يبارك فيه قال إيه؟ آه آه آه ثانية واحدة والله هو بيحكي لنا أكنه بيكلم نفسه وقام وجاب المقص وبتاع وقام قاطع السلك بتاع ال monitor كان السلك بتاع يعني ال monitor القديم كان الس- السلك built in جوه يعني خارج من جوه على طول مش سلك منفصل كده فكان لما يبوظ مشكله يعني لازم يتفك ويروح وي... فقام راح وقام قصه فهو الناس قال قاعد كده راح راجع على نفس الكرسي قال له، كنت بتقول ايه؟ آه، انت كنت بتقول حاجه كان بيقول حاجة هو كان بيقول للنت اه لا ده monitor بايظ وخلاص ده عمل ايه ده اقلع تماما تماما مش موجود معطيات الذنب مش عنده هي دي ثلاثة عزم على عدم العودة يعني ايه عزم كل قوة بكل قوة قرار مش راجع موضوع منتهي آخر مرة آخر مرة آخر مرة طب لو آخر مرة يا عم دول رجعوا تاني اللي يعملوا ما... لا هو آخر مرة وعدت هي دي التوبة طب قلنا ان الاقلاع وندم وعزم على عدم العودة عملتهم وبعد ما عملتهم رجعت تاني ينفع هم؟ ينفع ينفع ينفع جبت آه، مقر تحفة وجبت آه، مدير او مديرين مدير مالي ومدير معرفش ايه وكل تحفة يعني جبت احسن وجبت احسن موظفين وعملت احسن خطة وحطيتهم و- ومشيت الشركة هتنطلق انطلاقة تحفة وبعدين ما بكنتش براقب ولا بتابع ولا بعمل اي حاجة ايه اللي هيحصل هتقع ليه لان في حاجات اعدادات ما قبل البناء وفي اعدادات البناء وفي اعدادات الاستمرار فانا ممكن اتوب وارجع اه ممكن بعد ما تصح التوبه اه لسبب واحد بس اللي هو ان ما بعد التوبه كان كله مش متظبط فرجعت طب ايه هو ما بعد التوبه ده موضوع النهارده عشر حاجات احفظ او اكتب المهم ان انت تطلع النهارده بالعشره لو معكش حاجه هنزل العشره النهارده على الفيس لكن هم عشره انا عايزك الاول قبل ما ابتدي في اول واحده كل واحد هسيبكم نص دقيقة افتكر ذنب او اتنين او تلاتة من اللي انت انت انت انت كل شوية بعد ما تتوب ترجع افتكر لنفسك انت ما تقعدش تبص حواليك بقى وبتاع اه ده هما بيعملوا لا مش هما هما سيبك من هما خليك انت في نفسك افتكر لنفسك ذنب او اتنين او اكثر او اقل عشان خاطر واحنا بنتكلم تبقى بس انت في دماغك ايه واقع المسجد ده ما فيهوش ميه في ميه هم؟ افتكرتوا كله عمال يدور على الكولدير انتوا بتدوروا على ايه كل واحد خليه في نفسه افتكرت الذنب افتكرت افتكرت افتكرت ولا بتدور على حاجه بتدور على ذنب في الشنطه أول أسباب الرجوع إلى الذنب بعد التوبة منه جزاكم الله خير قلة الطاعة قلة الطاعة يعني ايه قلة الطاعة اقول لك حاجة الشجرة لما بتنمو أول ما بتطلع بتكون بذرة وتكون صغيرة وبتدي تطلع بتدي تكبر تكبر تكبر من فوق احنا شايفين ايه فوق صح طيب حبيت تعمل حاجة في الأرض دي والشجرة مضايقاك تعمل ايه تقطع الشجرة صح تقطع الشجرة طب الشجرة موجودة ولا مش موجودة هم؟ الشجرة ذات نفسها مش موجودة إنما جذورها موجودة الأرض لسه ما اتنضفتش عشان تبني ولا تعمل أي حاجة محتاج إن أنت تقلب الأرض فتطلع منها الجذر اللي كان موجود وكذلك التوبة إن أنت لما تيجي تتوب وخلاص قررت إن أنا ألتزم وأمشي في طريق الطاعة بيكون في جذور للذنب جوه ماسكة الذنب ماسكة القلب آسف مسيطرة عليه بتحتاج منك مجهود غير طبيعي عشان خاطر تخرج عشان خاطر تقلب القلب ده عشان لما تقلب ما تلاقيش حاجة فتفضل تدخل عارفين الكوباية دي لو فيها ماء أسود أو ماء فيه حبر لونه أزرق وانا قمت جايب كوبايه قمت كمبها فيه ايه اللي يحصل هم؟ الزرقان يقل وتكب بقى صح طب قمت حطيت تاني وتالت ورابع وخامس على تمن تسع عشر كوبايه هتلاقي الكوبايه لونها ايه ها بقى لونها ابيض ليه انت عمال تزود في حاجة عكس اللي جوه فما فضلت تزود تزود تزود الماء بقى نقي انما في حاجة اسمها لا انا بقى توبتي مختلفة مختلفة هتعمل ايه يعني همسك دي وارميها واجيب كوباية تانية فيها مية بيضة على نظيف دي حاجة اسمها كده قطعا لا ليه الطبيعة تكره الفراغ الطبيعة تكره الفراغ مفيش حاجة اسمها ان انا فضيت قلبي وهنضفه في حاجة اسمها ان انا بنضفه عمال ادخل له طاعة طاعة ورا طاعة خلينا نسأل سؤال احنا عدك قد ايه على رمضان اخبار القيام ايه انت مش كنت بتصلي القيام في رمضان لا اخبار القيام ايه بلاش بلاش بلاش القيام اخبار ورد القرآن ايه هم؟ اخبار الورد ايه بلاش الورد اخبار اذكار الصباح والمساء اخبار صلاة الفجر صحيح صلاة الفجر عاملة ايه رمضان عدى بقاله قد ايه تاني ها شهر ونص اخبار صلاة الفجر ايه الفريضة ايه بعد 45 يوم من 11 ركعة كل يوم لمدة 30 يوم ممكن ما تلاقيش ولا ركعة عرفنا بعد كده ليه برجع برجع لان انا ما اتغيرتش برجع لان انا آه الكوبايه وهمت نفسي ان انا هرمي اللي فيها و... واجيب جديد بس هي مش كده هي مش كده هي لسه القلب جواه درن المعصية جواه شباك المعصية جذور المعصية قاعدة محتاجة ان انت تطيع الله عز وجل وتكثر من العبادات على فكرة يا جماعة انا عايز اقول لكم حاجة الكلام ده والله ما كلام درويش عشان احيانا بقى في خطاب وأنا فيا نفس لوثة الخطاب بالمناسبة بقى في خطاب مادي لدرجة أخرجتك من الربانيات يعني بقيت تتعامل مع آه نفسك بشكل آلي إلى أبعد حد آلة في لوثة المجتمع اللي هي إيه المادية أنا لما جيت أشرح لكم إقلاع عملت إيه أقول لكم أنا متلوث بنفس اللوثة بالظبط أما جيت أقول لكم الإقلاع قلت لكم إيه آه طيارة خارجة مادة مادة أهي ف بس والله فعلا الكلام مش كلام في الهوا أخبار نظافة القلب إيه طول ما هي طول ما القلب عمال يدفعك نحو الذنب اياه اللي انت حطيته في دماغك من شوية تقول ما في مشكلة ان هو لسه ما نضيفش لسه محتاج يتحط مرة واثنين وثلاثة وهذا الامر يحتاج الى مجاهدة كبيرة عشان تخرج من جاذبية الذنب عارفين تاني نفس اللوسة هقولها لكم تاني عارفين الصاروخ وهو بينطلق قمر صناعي بينطلق من الارض عشان خاطر يوصل للمكان والمدار اللي بيلف فيه اكتر لحظة بيحرق فيها وقود ايه ها لحظة الانطلاق صح دي ال خلاص قرار وقفت وقفت الموضوع فلاني الموضوع بالنسبة لي منتهي ده اللحظة اللي بيتحرق فيها وقود كتير طب وبعدين خلاص بقى صح خلاص هم انتوا نمتوا انتوا واكلين فول بتفضل تحرق طول ما انت ماشي ما انت لحد ما تخرج من جاذبية الارض ساعتها ما بتحرقش حاجة الا لما تحب تتحرك بقى في الفراغ موضوع تاني الشاهد ان انت هتفضل تحرق تحرق تحرق تحرق لدرجة لحد ما توصل ان انت خارج جاذبية الذنب عشان لو وقفت اللي هيحصل فيك ها هتقع وكذلك الطاعة والمعصية ان انت بتفضل تطيع تطيع تطيع تطيع لدرجة ان انت تخرج تماما من هذه المعصية ما تجيش في دماغك ما تعديش بل تستقذر هذه المعصية تبقى شايف ان حاجة وحشة قوي ان انت تبص على واحدة تبقي شايفة ان شيء غير عادي ان انا البس بنطلون او ان انا البس حاجة ضيقة و... ومش عايز اقول اكتر من كده ان انت تبقى شايف ان لا الذنب الفلاني ده لا لا لا لا, لا مستحيل ليه خلاص بقت نقي شفاف عشان خاطر كده الله عز وجل قال في القرآن إلا من واحد تاب اثنين وآمن ثلاثة وعمل عملا صالحا العمل الصالح ما كانش من التوبة يا جماعة لأن دليل ربنا سبحانه وتعالى قال إلا من تاب التوبة عمل صالح في ذاتها ولكن شرط استمرار بقى إلا من تاب وآمن ها وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هو اتغير تاب وتغير فواحد ليه بتوب وبرجع عشان ما مهلكش طاعة ليس بينك وبين الله حال يعني ايه حال يعني ليس بينك وبينه صلاة ليس بينك وبينه قيام ليس بينك وبينه دعاء ليس بينك وبينه قرآن ليس بينك وبينه ذكر الأعمال الصالحة اللي طالعة منك قليلة ما تعملش علاقة قوية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى فاتربطت في الأرض أكتر فرجعت للذنب بسرعة واحد اتنين تذكر حلاوة الذنب تاني حاجة ترجعك للذنب بتوب وبرجع ليه؟ لأنك تتذكر حلاوة الذنب كنت فين يا لما كنا ان انت تقول اه, آه ده ايام آه، ده الواحد كان آه، بس الحمد لله يا. الحمد لله برضه يا ولد. الحمد لله ايه الحمد لله تتقال آه، من الاول يقول لك ده انت لو كنت شفتني زمان كنت شفت حاجة تانية خالص بس انا عشان دلوقتي محترم مش هتكلم معاك بالشكل ده يا سلام لان انت بتمن عليا ان انت محترم هي ايه ده المفترض ان هي تقول لي ايه تقال لي ايه ده انت الحمد لله ان انت ما شفتنيش زمان ده انا كنت وحش قوي الحمد لله انت شفتني من دلوقتي لسه وحش بس نفسي ابقى احسن هي دي النفسيه ان ما ينفعش انت تفتكر ذنوب أو معاصي أو ذنب أو معصية زمان و تشتاق كانت لابسة عباية وكانت قبل ما تلبس العباية كانت لابسة بنطلون ضيق وبادي ضيق والدنيا كانت مش كويسة ده بعد ما لبستها آه رجعت تاني نفسها نفسها يبقى شكلها بقى حلو زي زمان لابسة البنطلون بتاع زمان والبادي بتاع زمان عشان ارجع زي زمان لا والله انت دلوقتي احسن من زمان كان زمان يمشي يبص في ال ال على دي وعلى دي وعلى دي دلوقتي بطل بنت معدية حلوة حلوة اعمل ايه ضعفت ما هي حلوة يا شيخ اعمل ايه طب وهي ليه حلوة وانت تبص ليه انت لسه فاكر ان البص ده كان حلو لسه الموضوع ده في دماغك لسه حلاوة النظرة موجودة فيك على فكرة يا جماعة عشان خاطر بس ايه انا صريح زيادة حبتين وكان شيخنا ربنا يبارك فيه كان برضه صريح قوي كان يقول لنا ايه هو ايه ايه احسن ان انت تشرب اللي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه وتاكل اللي انت عايزه وتمسك اللي انت عايزه وتخرج مع اللي انت عايزه وتروح ولا ان انت تيجي تقعد في المسجد قدام شيخ لحية ويقول لك اعمل وما تعملش انه احسن م? بصراحة بصراحة انتوا خايفين تردوا انتوا خايفين تردوا والله طب اللي هيرد هياخد موبايل الراجل ده يلا م? هياخده هو شخصيا لو معهوش موبايل او يبقى خلصنا منه ها ان انت تعمل اللي انت عايزه ويلا بقى ونعمل اللي احنا عايزين ده احسن اه ده احسن ده محبب للنفوس لكن ان انت تخالف نفسك لله ربنا سبحانه وتعالى في الآخر يزين لك هذا فهو هو الشخص اللي كان زمان شايف ان الله دي حلوة ودي جميلة ودي زي القمر هو هو اللي بيقول لما تعدي وما يشوفهاش الحمد لله كانت هتوسخ لي قلبي هو هو نفس الشخص ليه ربنا زين له ده في قلبه وإلا الله عز وجل قال زين للناس ها حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الحاجات دي مزينة قدامنا شكلها حلو إنما مطلوب منك إن أنت تعمل إيه تخالف نفسك وده موضوع الاختبار فلما تيجي تفتكر حلاوة الذنب يبقى هو لسه جدوره في قلبك خليني أقول لكم إن العشر نقاط سبحة واحدة لو انفرطت العشر يقعوا وعشان تحتفظ بواحدة لازم تجيب العشر وإلا واحدة قادرة أنها تجيب لك التسعة عشان كده لما تيجي تلاقي نفسك بتتذكر وبتتلذذ بتذكر المعصية لا ألم تعلم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى افتكر دي افتكر ان اتيانك للذنب عظيم ولكن فرحك بالذنب أعظم من اتيانك ليه فرح العبد بالذنب أعظم من اتيان العبد للذنب انه يبقى فرحان بمعصية ربنا ده عظيم جدا ونتيجته انك ترجع تاني هي دي نتيجة ثلاثة توفر أسباب الذنب إنك تبقى موفر أسباب الطاعة مش ده سبب لإتيان الطاعة يعني احنا بنعمل ايه في العشر الأواخر من رمضان بنعتكف ليه آه قدامك مصحف ومحروب بس في الغالب يعني بس مصحف ومحراب فانت يا بتصلي يا بتقرأ قرآن يا بتدعي يا نايم على الأرض مش مريحة ما تلاقيش بقى الخمستاشرات اللي بتحصل والاتناشرات والعشرات يقول لك ده أنا نمت عشر ساعات ما فيش حاجة اسمها كده في الاعتكاف هتنام ازاي عشر ساعات والأسود اللي قاعدين حواليك دول هيسيبوك ان انت تنام اكيد هيقوموك وهيبقى محتسب كمان قوم الصلاة يا بني آدم يا عم عايز انا قوم بقول لك والتاني بقى فاكر نفسه بيجاهد في سبيل الله فرصة الشاهد ان احنا بنعمل كده في رمضان ليه بنوفر كل اسباب الطاعة عشان يبقى اخر عشر ايام دول احسن عشر ايام أحسن عشر ليالي لو بالمعنى اللغوي يعني ليالي أحسن ليالي فيها أحسن طاعات والاستكثار من الطاعة وكذلك العكس توفير أسباب المعصية يخلي ان أنت في الآخر إيه تدخل في المعصية ما تقولش لا أنا ما لا أنت مش جدع ولا حاجة لا أنا همسك لا مش هتمسك نفسك لا أصلا أنا لا مش أصلا توفير أسباب المعصية واحد لسه بيقول لي لما بدخل على المواقع وكل ما ادخل ازعل جدا واتعب وابقى متضايق وامطل وبعد كده ارجع تاني فسالته اما انت طالب قال لي اه قلت له بنعمل كده فين قال لي في البيت قلت له بيبقى في حد في البيت قال لي قليل يعني ساعات اغلب الوقت بيبقوا مش موجودين طب الكمبيوتر بتاعك فين قال لي في الاوضه قلت له طلعه بره طب يقول لي طب لو نزلوا بره البيت اعمل ايه انزل انزل وهو بينزل كتير خليك الشارع هو ده الحل اه هو ده مش هتبطل اتصرف الغي النت اعمل اي حاجه اصل في خير ما يضحكش عليك بقى ويقول لك اصل في خير طب ما في شر طب ما انا ممكن امسك نفسي ما انت بتقول ان انت ما بتعرفش تمسك نفسك طب ما نعمل ايه دلوقتي يا سلام كنا لسه قايلين القصة نازلها على الفيس دي واتكلم مع واحد واحد بيحب واحدة فبتكلم معاه وبقول له حرام لازم تسيبها ما ينفعش ماشي معاها وانت مش جوزها ما ينفعش قال لي بس انا بحبها قلت له ولو حرام قال لي طب اعمل ايه قلت له تسيبها قال لي بس آه، ما ينفعش ده انا بحبها قوي قلت له طب خلاص اتجوزها قال لي ما انا طالب ما ينفعش اتجوزها قلت له طب اعمل لك ايه يعني قال لي ما ما يعني هو عايز يوصف في الاخر ان انا اقول له خلاص يا ابني بارك الله لكما يعني خلاص ممتاز يا ابني خليكم مع بعض انت عايزني اقول لك كده مش هقول لك كده فبيقول لي، انت ما انا طالب ما ينفعش اتجوز قلت له يعني طب اعمل ايه لا اعمل لك ايه فهي, فهي كده عم- يعني فقلت له لا ما تعملش كذا وكذا وكذا وكذا خلاص كان في اخ برضه قلت له لما نفسك تقول لك اعمل الذنب ماشي ما تقولهاش لا بس كلمني كلمني انا قول لي انا هعمله ما هو عيب برضه مش هيكلمني يقول لي ايه انا هعمل الموضوع الفلاني ها، اتفقنا اتفقنا بقى يعمل ايه بقى يعمل ذنب وما يكلمنيش طب انا اعمله ايه طب هو لو كان كلمني كنت هقول له طب انزل هات لي دلوقتي كنز بيبسي من اسوان المهم ما يعملوش يعني هنتصرف انما بقى يعملوا وما يكلمكش طب ليه ان انت توفر اسباب الذنب فاكرين احمد اللي حكيت لكم عليه من شويه عمل ايه ده قطع السلك اللي بتاع ال monitor خلاص مفيش سلك monitor مفيش ذنب مفيش كمبيوتر مش هعرف اعمل اللي انا عايزه فهي دي ثلاثة توفر أسباب الذنب أربعة بتوب وبرجع ليه لأنك تقف على غير قدميك إيه الكلام ده تعالوا نفصل فيه بس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم عارفين رمضان آه، رمضان بنعمل ايه في رمضان صيام وقيام وقراءة قرآن أكثر الناس طاعة في رمضان كده واللي ماشي مع واحدة برضه في رمضان كده ده كده وده كده كله في رمضان بنفس الشكل صح ولا غلط طيب عارفين آخر يوم في رمضان عارفينه عارفين أول فجر بعد رمضان أو تاني فجر عارفين آخر الليلة في رمضان اللي هي مش رمضان عارفين المصحف في تاني يوم في رمضان آسف تاني يوم بعد رمضان وصلت النقطة اللي أنا بتكلم فيها ولا ما وصلتش شكلها ما وصلتش طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم تاني ان احنا في رمضان كل يوم 11 ركعة كل يوم ماسك المصحف كل يوم بقول الاذكار كل يوم بصلي الصلوات كلها بجماعة كل يوم كل يوم وبعد رمضان بيوم ال 11 ممكن يتحولوا لصفر أذكار الصباح والمساء ممكن ما تتقلش المصحف ممكن ما يتمسكش الفجر ممكن يضيع عليا ده امتى بعدها بقد ايه بعشرة ايام بيوم يومين ثلاثة قول عشرة بلاش عشرة قول شهر ونص قول شهر ونص زي ما احنا دلوقتي ازاي لأنك كنت تقف على غير قدميك عارف لما تنزل البحر و... وتيجي موجة تعمل ايه تعلينا كلنا كلنا ننط وبعدين هو ده طولنا الطبيعي صح لا مش طولنا الطبيعي هننزل نقع لما الموجة تعدي دي كانت موجة في حياتنا فبقينا نصلي ونصوم ونتصدق ونغض بصرنا و و و موجة عدت الموجة نزلت على رجلي لأني كنت واقف على غير قدمي كنت متعلق في رمضان او متعلق في اخواني في اصحابي عشان خاطر كده في ناس بتدخل رمضان رمضان وبتخرج من رمضان اقسم بالله بال 11 ركعه لا بيزيدوا ولا بيقلوا بس مقدار القراءه مقدار القراءه في رمضان بيبقى ازيد شويتين شويتين ثلاثه انه عمره ما بيفوت ورده بس ورده في رمضان مختلف ازيد شويه ان اذكار الصباح والمساء دي هو ما يعرفش أنا- يعني في ناس اقسم بالله بقى لها سنين ما فاتتهاش ص- اذكار الصباح والمساء سنين يعني هو ما يعرفش اصلا اخر مره فاتته كانت امتى فاتته فضلا عن ان هو يكون مقلع عنها ده ماله ده ده واقف على رجليه فلما عدت الموجة هي علته هي أصلا علته ولو نزل هينزل على أصله اللي هو أصلا بينه وبين الله حال عشان خاطر كده لو عايز تعرف أصلك كويس أصل العلاقة بينك وبين الله دي ما بتتقاس في رمضان دي بتتقاس بعده فلازم تبقى فاهم نفسك كويس أوي فأربعة ليه بتوب وبرجع لأني أقف على غير قدمي فلما عدت الموجة لما عد عدوا عدى رمضان لما عدى العشرة الأوائل نزلت فكان في ذنب معايا عالق فيا أنا سبته بالموجة وبعدين نزلت له تاني جبته خدته تاني يوم رمضان بعد رمضان تالت يوم بعد رمضان للأسف عملت الذنب مرة تانية خمسة أصحاب السوق أصحاب السوء مش عايز حد ي- من غير زعل من غير زعل ما تزعلوش مني هحاول حاجه تزعل دلوقتي بس ما تزعلوش مني خلاص وعد يعني مش عايز حد يلعب في لحيته و- اصحاب السوق اه دي النقطه دي مش بتاعتي لان انا ملتحي وكل اصحابي مشايخ فخلاص يعني يبقى النقطه دي مش بتاعتي لا يا اخويا في منهم اصحاب سوء لا في منهم أصحاب سوء الكلام للجميع بما فيهم أنا أقسم بالله الكلام للجميع بما فيهم أنا في أصحاب سوء لما يكون الصاحب بيتكلم على حد حتى لو كان بيدعي ان الكلام ده آه، نصرة للحق يبقى صاحب سوء لأنه بيأكل لحم أخيه ميتاً لما يكون في واحد بيأخرك عن طاعات يبقى صاحب سوء لما يكون في واحد بيأخرك عن ان انت تاخد مكانة في الجنة اكبر يبقى صاحب سوء لما يكون في واحد يكون بيدخلك في اماكن المعاصي والذنوب او بيجيبها لك لحد عندك او عمال يحكي لك عليها يبقى صاحب سوء ما ساعات الناس تقعد تتكلم عن الايه عن الذنب انا قلت احاول كلام يعني بس مش تزعلوا احيانا بيبقى هو يشتهي امرا ما بس هو ملتزم فما يعرفش يذكره بالخير فيشكره فيذكره بالشر هو عارف ان ال- هو بيحب النساء بيحب النساء و- و- ومش قادر يمسك ن- على فكره عشان خاطر بس ايه هو كل الناس بتحب النساء يعني هو ما فيش ما فيش يعني انا قصدي ايه انت بتضحك ليه؟ نعم ده واقع دي نفس بشريه انا اعمل ايه يعني هو انا ال- نفس بشريه واللي يقول لك غير كده كذاب يقول لك لا انا ما انا ما انا انا انا لا قال لك يا بص كل حق انما انا لا في المو لا على فكره بنضحك على بعض احيانا ما هو برضه يبقى لازم تخيل عايز تطلع شكله حلو يعني يقول لك لا موضوع لا لا ليه يا ابني في ايه إيه اللي- إيه اللي انت طب ما انت مخلوق كده طب ما هو يا انت صح يا القران صح هعمل ايه يبقى القران صح انت مكسوف ليه انت مخلوق كده مطلوب منك بقى تجاهد نفسك وان انت تقبل على ما يحل لك من هذا الامر يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم المرأة آه، حرم عليك كل النساء إلا مين إلا والدتك وأختك وعمتك وخالتك و... وزوجتك و- وبنتك هم دول هما بيقولوا في ثلاث أصول الأصل في العبادة ها، التوقف والأصل في الذبائح الحرمة والأصل في النساء الحرمة برضو الأصل في العبادات التوقف يعني إيه؟ يعني أي عبادة أول ما تيجي تعملها تتوقف العبادة دي عليها دليل من الكتاب والسنة ولا لأ؟ من الكتاب أو السنة يعني عليها دليل تمضي ما عليهاش دليل خلاص ما تنفعملش كل الحاجات اللي قدامك الذبائح اللي قدامك محرمة إلا أن يتبين أنها مذبوحة على الشريعة الإسلامية يتبين بإيه مش كل بقى واحد تسأله هو دي إيه إحنا بلد إسلامية فبالغالب إن كل اللحوم اللي عندنا إسلامية ما بتسألش إنما لو رحت إنجلترا أو أمريكا بتعمل إيه بتسأل ده مذبوح ولا مش مذبوح ليه لأن الأصل عندهم غير كده إنما إحنا اللهم لك الحمد الأصل عندنا إن هو كله بيذبح على الشريعة الإسلامية لأن إحنا دولة إسلامية فأنت يجب أن تعترف أنا دي طبيعة بشرية يجب أن تعترف بهذا الأمر ولكن موضع الاختبار فين بقى إن أنت تجاهد نفسك حتى تصل لما يحبه الله فلا تأتي أكثر منه النساء بالكامل منقبة وغير منقبة تحب أن تكون جميلة هي بتحب تكون جميلة ويتقال عليها جميلة وانت ما شاء الله زي القمر وتحب اه ايه الجمال يعني هي هي تحب جميل وتنزل وتتزين وتفضل آه آه تحط ال- آه، ال eye shadow وال eyeliner وال eye ما اعرفش ايه وتفضل ومليه 100 حاجة وتفتح تلاقي 100 حاجة مية- لا يقول لك ده غير هنا وده هنا وده هنا وقسموا الوش ل 50 مكان كل حتة يتحط فيها حاجة وهي عندها طاقتان انها تفضل تعمل كل ده ومبسوطة وسعيدة و- وهي كده وف- وهي جمالها في كده وقال لها ايه لا ما تبديش الزينة دي إلا قدام أب أو مرأة أو زوج أو ابن أو ابن أخ أو ابن أخت أو أو بس فهو ده موضع الاختبار أصلاً يعني لو كان الموضوع يعني بس عشان خاطر تفهموا يا جماعه النفس البشريه لو كان الموضوع ان ربنا سبحانه وتعالى كره ليك النساء وقال لك غض بصرك طب ما يا سلام وقال للنساء كره جوه النساء انها تتزين وتبرز مفاتنها ولا تحجبي طب ما ايه ايه فين موضع الاختبار موضع الاختبار ان هو يضع فيك هذا الأمر ثم يقول لك لا تأتي إلا بهذا المقدار فلا تأتي تمسك نفسك إلا بهذا المقدار إن هو لا يعرض الفطرة لا خدت بجزء منه خلاص هم دول شوية وفي نفس الوقت هي مأمورة إن هي آه، تتحجب ولا تبرز مفاتنها إلا لفلان وفلان هو ده اللي ليك وغدا نلقى الأحبة بقى في الجنة إن شاء الله هو ده موضع الاختبار إنما لو كان الدنيا كلها ماشية في نفس الطريق يبقى الناس هتتميز إزاي الشاهد إن الصحبة إحنا كنا بنقول في إيه إحنا في أنهي نقطة دلوقتي الصحبة صح صحبة السوء إن تلاقي الواحد من دول يقول لك لا أنا مش كده فهو يخادع نفسه بيخادع نفسه مشكلة اللي بيخادع نفسه ان عمره ما بيتعالج انا صيدلاني فبيجي لي المريض في الصيدلية من دول يقول لي ايه والله بالسنة والسنتين يقول لي مش عايز اقيس الضغط مش عايز اقيس الضغط لا انا مصدع مش عايز اقيس الضغط مش عايز لحد ما يحصل له مشكلة تانية فيروح الدكتور يقيس له يلاقيه ضغطه بيعلى يبتدي يجي يقيس بشكل دوري تلاقي عنده عنده الضغط بعد كده يخش شهرين يخش في مشكلة تانية ايه تصلب شرايين او تص... او تضخم في القلب ليه عشان الضغط لما بيتعالجش بيجيب تصلب شرايين وتضخم في القلب فانت ما كنتش عايز تعرف انت عيان ولا مش عيان مش بتصارح نفسك فالمشكلة بتكبر المشكلة بتكبر فأهم حاجة أن أنت تكون صريح مع نفسك خلينا نرجع لنقطة أصحاب السوء الله عز وجل قال في القرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ها بالغداة والعشي ها يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم امتى ليل ونهار خليك معدود الكلام ده يا جماعه لمين لمين للنبي صلى الله عليه وسلم من مين بقى من ربنا الكلام ده مش لاخ ملتزم مش لواحد حافظ القرآن مش لواحد آه، في بداية الالتزام ده الكلام ده لمين للنبي صلى الله عليه وسلم بيتقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم فخليك مع الصحبة الصالحة اوعى تكون صحبتك سيئة هتاخدك وتنزل بتوب وبرجع ليه عشان صحبتي مش كويسة بتوب وبرجع ستة ليه عشان عندي فراغ زي ما قلنا الطبيعة تكره الفراغ احفظها دي الطبيعة تكره الفراغ هي الطبيعة لا تكره فراغ مفيش حاجة اسمها فراغ مفيش حاجة اسمها فراغ فأول ما تشعر بفراغ تلقائيا انت بتبتدي تمليه بإيه؟ باللي موجود باللي موجود اللي هو في الغالب هيبقى أمر لا يرضي الله عز وجل أو ممكن يكون حاجة مباحة في ناس فاضية فبتاكل وتاكل وتاكل انتوا عارفين بيقولوا عن يعني مشروع آه، الحظر ده بيقول لك ده مشروع آه، ايه تعليف ولا آه، تعليف عجول ولا حاجه زي كده يقول ليه الناس تقعد من الساعه 11 ما ناكل شويه تفتح الثلاجه نجيب كاجو معانا واحنا مروحين وشات لب ومش عمال ي- يعني عمال ياكل عمال ياكل ياكل ياكل ياكل في ناس كده لما تزعل تاكل لما تلاقي نفسها زهقانه تاكل لما تلاقي نفسها فاضيه تاكل تقعد تاكل دي ده الاكل حرام ها مباح ما فيهوش مشاكل الاكل مباح كل زي ما انت عايز انما مش حاجه حلوه ان انت تفضل تقعد تاكل ده مش حاجه يعني عمال تاكل وتخش الحمام ايه اللذيذ في كده يعني تمام غير التاني اللي هو لقى انا وقت فراغ فقرر انه يحفظ كتاب ربنا مش عايز اسال السؤال ده عشان ما اغلسش على حد بس لو قلت كم واحد في المسجد حافظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى من اوله الى اخره 50% ده من اهل المسجد طب 30% طيب 20% بلاش انزل اكتر من كده لكن طب ما تيجي نحفظ قرآن في الوقت الفاضي ما دي- يعني فكرة فكرة والله صح فكرة نحفظ قرآن ويبقى قربنا ربنا سبحانه وتعالى يعني ما اكلش يعني انت بتقول الاكل حرام ما بقولش الاكل حرام بقول نعمل حاجه مفيده مفيده زي اللي قاعد فاضي فداخل نام هو النوم مش حرام بس مش مفيد نام الست سبع ثمان ساعات بتوعك بس خلاص ستة لثمانية مش أكتر من كده أكتر من كده إسراف ملوش لازمة عشان خاطر كده ده أمر الأمر الثاني إن ممكن تلاقي نفسك بت... بتملي هذا الفراغ بإيه؟ بحاجة حرام شوية حاجات على النت نتفرج عليها آه، بشات مع حد آه، بشكل ما يرضيش ربنا آه، قاعد فاضي في الجامعة مستني محاضرة تلاقي الشباب قاعد مستني المحاضرة قاعد يعمل ايه قاعد بيعمل ايه قاعد على الرصيف و بس هو هو عمال يعمل كده يبص على- طبعا هو بي... يعني اكيد مش هيبص على محمد وحسين ومحمود وعبد الفتاح وعبد الله ومع... يعني هو اكيد مش كده فبيدور على ايه؟ بيفاضي بي بي بي بي بي بيملى الفراغ بتاعه هو قاعد مستني فيقعد يعمل ايه؟ او يقعدوا يتكلموا عن اي حد بقى فاكر محمود لما عمل ما اعرفش ايه؟ اي كلام بقى ويقعدوا يكذبوا على بعضه. بيملوا الموضوع باي حاجه. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل بالباطل هي دي الطبيعة لو ما شغلتش نفسك بالحق تشغلك من الباطل بتوب وبرجع ليه عشان خاطر فاضي فتبت من الذنب فعندي وقت والذنب لسه في أوله لسه سخن لسه شايله شلته من فوق ولسه ما قلبتش القلب فلما ما قلبتش القلب الجدر طلع فرع تاني فتبت ورجعت سبعة التعامل مع التوبة كتجربة أو التعامل معها بإهمال قال أحد السلف لو أن الناس يهتمون بق- بقلوبهم كما يهتم أحدنا بنعله لانصلح الجميع عارف لما تنزل تيجي تلبس الحذاء بتاعك فمطرب تقوم جايب ومسحه و- و- ونازل وبتاع إنما قلبي جيت تلبس القميص بتاعك فلقيت بقعة كبيرة كده موجودة ايه ايه ده ازاي ده في الدولاب انتوا وتجيب النظيف وتلبسه ده في ايه الهدوم تجيب النظيف المكوي إنما القلب مش بنفس الأهمية لأننا نتعامل مع التوبة بعد فعل هذه التوبة كتجربة إن ساعات الواحد بيتوب وبعد ما يتوب يرجع وبعد ما يرجع اه يتوب وبعدين يرجع وبعد ما يرجع يتوب ساعات وهو تايب يبقى مقبل على الذنب وهو ناوي يعمله يبقى عامل عامل حسابه ان هو هيتوب يعني هو دلوقتي تائب وناوي خلاص فرصة الذنب قدامي اهو فانا هعملها ممتاز وانا بقى بعملها او انا داخل عليها ببقى عامل حسابي ان انا ان شاء الله اخلص وبعدين أتوب أقسم بالله ده بيحصل المرة دي بس ولسه ما عادش ذنب بس آه، المرة دي بيقولوا إن كثرة المحاولات الفاشلة إيه تصيب بالإحباط ركبت أنت عربيتك ودورت ما دارتش ما فيش عمال تدور ما بتدورش عمالة تعمل صوت المرش صوت المرش عمال بس ما بتدورش واحدة التانية التالتة الرابعة العشرة جيت تدور حتى صوت المرش مش موجود في ايه البطارية نامت كثرة المحاولات الفاشلة تصيب بالإحباط فالقلب ينام خلاص فتبتدي تتوب وترجع وتتوب وترجع وتتوب وترجع بعدين تبطل تتوب ما هي مش نافعه بقى متذبذب عين آه، في الجنة وعين في النار ما ينفعش يا الاتنين هنا يا الاتنين هنا الهنا الأولانية اللي هي الجنة والهنا التانية اللي هي الجنة برضو أصل ما ينفعش أقول لك يا تخش النار يا تخش الجنة لا هو يا تخش الجنة يا يا تخش الجنة فكثرة المحاولات الفاشلة تصيب بالإحباط ليه؟ لأنك في البداية لما جيت تتوب كان العزم قليل ما كانش عزم قوي فرجعت تاني بتوب وبرجع ليه؟ تمانية التوكل على الأسباب خليني احكي لكم قصه صغيره عندي بنت اسمها جويريه ربنا يبارك لك في جويريه ويبارك لي فيها ويبارك في نساء المسلمين اجمعين قولوا امين امين البنت آه، كل شويه كده تلاقي الجرس يضرب نفتح يجي الراجل بتاع الدليفري يقوم مدينا آه، خضار او آه، فاكهه او آه، زيت سكر آه، مكرونه اي حاجه آه، عصير وحاجات حلوه ليها آه، كل شويه الراجل ايه يجي يجيب فهي بتحب الراجل جدا بحب الراجل جدا مش ممكن عم يقول حتى لو اتغير هو هو ده عمه عمه جه عمه جه يبقى هيجيب لنا حاجه هي ايه البنت جويريه مالها عندها ثلاث سنين هي شايفه ايه شايفه المشهد الاخير ان في حد واحنا قاعدين لا بينا ولا علينا بيخبط نفتح له يدينا بابا نويل قاعد معانا في الامر فاهم يخبط آه، نديله يدينا حاجات حلوه ونديله شويه ورق ده مش مهم الورق ده امر لا يعنيها في شيء خالص انما اهم حاجه ان هو ايه هو من الراجل محترم جدا يا جماعه بيجي من نفسه هي تظن ذلك انما هو ايه الموضوع بنقعد انا و- ووالدتها عايزين ايه واحد اتنين تلاتة أربعة طيب يلا ألو هاتوا لنا الموضوع الفلاني نقفل يجي بيديني ال- واديله الفلوس واديله أجره وانتهى مين اللي جاب الحاجة؟ بابا مش عمه آه، ويبقى عمه شكرا بابا بابا مش حاجة أعمل- أعمل له إيه بقى؟ انتوا بتضحكوا طيب خليني اقول لكم حاجه هو مين اللي بيثبت على الطريق الصلاه بتثبت والصيام والذكر والاذكار صح صح ما تجاوبوا صح لا غلط مش صح غلط الصح ان اللي بيثبت الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد ويتصدق ويحسن إلى الجيران ويحسن إلى الزوجة ويفعل كل الخيرات ويدعو إلى التوحيد وبعد كل ده يقول إيه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري فكل ده أسباب عشان خاطر ينصلح إنما مين اللي بيصلح هو اللهم اصلح هنا هو اللي بيصلح عشان خاطر كده تلاقي الواحد من دول يصلي كويس جدا ويصوم ويتصدق ويغض بصره واسبوع ويقول لك وقعت في الذنب تاني ليه هو عمل جدول ومشى عليه وفاكر ان الجدول ده هيصلحه وبعد ما يعدي الاسبوع راجع للذنب تاني بعد اسبوع تركيز في الجدول العبادي اللي هو عمله ليه لان هو كان معتمد على الجدول طب وهو الجدول ده حاجة حرام ما هو الجدول ده حاجات حلوة أيوة كويسة كأسباب إن أنت تبقى بتعمل ومستني إن الله هو اللي يثبت في فرق؟ آه في فرق وفرق كبير كمان عشان خاطر كده التوكل على الأسباب لا يث- لا يثبت ترجع تاني تروح لمسبب الأسباب في حاجة خفية في حاجة ورا في حاجة كان القصة اللي بيحكوها إن واحد ما- أمي وهو ماشي فمسك ورقة كده فلقى واحد قال له معلش يا ابني ممكن تقرا لي العنوان ده فطلع نظارة وقام قرا له العنوان فبيقول له هي ايه النظارة دي؟ قال له نظارة قراية قال والله خد البتاع وراح على محل النظارات قال له انا عايز نظارة قراية فقال له اه اتفضل ودفع الفلوس وماشي وهو ماشي هنطلع بقى النضاره جبت النضاره وفتح النضاره وبيبص ما اعرفش يقرا برضه بيقول لك إيه- هي ايه ال- ما انا جبت نضاره القرايه اهو ما بقراش ليه؟ لان دي اخر مرحله هو راح اتعلم في حاجات تانية قبل كده فانت روح للاصل للأول الآخر الله عز وجل ثم تأخذ بالأسباب للثبات تسعة بتوب وبرجع ليه مهمة قوي دي للفشل في الامتحان أحيانا بفشل في الامتحان لما ناخد دورة مع بعض نعمل دورة في آخر الدورة بنعمل إيه؟ ها؟ امتحان نعمل امتحان ممكن تلاقي واحد تاني يقول لك ايه المفترض يكون في ثقه يعني انت خلاص اديتني الدوره وشرحته وانا ذاكر انت ليه م- في الكليه ايه يا دكتور انت مش واثق فينا تمتحنا يا خبر ابيض يعني يعني احنا ما يعني ح- هنكذب مثلا والعياذ بالله ها تمتحني بعد كل السنين دي في الكليه ده انا واخد المعاك الماده دي لثالث مره وتمتحني و... كان عندنا واحد في الجامعة كان خد مادة خمس مرات كل مرة مش مش مسا يعني ما في عايز يتقن فالدكتور بيقول له آه، مش عارف بيقول له حاجة كده بيقول له يا دكتور ده أنا أقدم منك في المادة أنت بقالك ثلاث سنين بتدرسها أنا بقالي خمس سنين باخدها فشل ربنا يعيذنا من الفشل نماذج دي نماذج غير جيدة يضحك عليها زي ما احنا بنعمل كده بس اوعى تكون واحد مننا اوعى يكون واحد مننا من اللي كل شوية يسقط ويعيد لان النماذج دي زي ما احنا دلوقتي جربنا عمل كده النماذج دي اللي هي ايه بيضحك عليها اوعى تقبل ان انت تكون من الشخصيات اللي بيضحك عليها الإسلام ما بيقولش كده الشاهد الفشل في الامتحان إن أنت تقرر إن أنت خلاص كل صلواتي في المسجد صف أول خلاص ممتاز اتفقنا اتفقنا تايب يا رب تايب تنزل تاخد مشوار جامعة ولا شغل ولا أي حاجة ترجع مهدود مش قادر خالص تعبان هتموت تطلع تشوف العمارة بتاعتك كده الله أكبر تطلع تريح نفسك على السرير تلاقي الأدان بيقول الله أكبر الله أكبر يا نهارك أبيض طب مش تستنى شوية أنا تعبان ها هتنزل ولا مش هتنزل ان اخر مرة ابص على واحدة خلاص خلاص ومعدي فتلمح كده ظل غير طبيعي لا وانت لسه بقى ايه آه لسه آه ها حد ما انت كنت بتعدي ما كنتش بتعدي قبل كده ليه ما انا كنت ببص ما كنتش بتعدي دلوقتي جاي تعدي اه تعدي دلوقتي والاذان يدن دلوقتي كنت باكل حرام وكنت بحف عشان اجيبه قلت مش هاكل حرام تاني يجي يقول لي مش عايز تاكل حرام ده حرام والله لا لا لا يا عم والله حرام مش حلال انا عارفك ما بتحبش الحلال خد الحرام لا لا, لا, لا, لا يجي لك لحد عندك هو كده كنت بتكذب تبت من الكذب ربنا يحطك في مواقف ما يخرجكش منها الا انك تكون كذاب لازم تكذب دلوقتي عشان خاطر تخرج من الموقف ده مع الدكتور او مع الزوجه او مع او مع, أو مع. لازم لازم تكون جذاب عشان تطلع هتوب تبت بقى ولا ما تبتش قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ها ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الامتحان لازم يجي لازم لازم قلت تبت لازم تبتلى لما غلام أصحاب الأخدود قابل الراهب وحصلت له كرامة معينة قال أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى ما دام أنت بقيت كويس في الموضوع الفلاني ده لازم تثبت أنك في الفعل كويس يبقى تمتحن وبعدين يجب ان انت تمتحن في الامتحان تنجح في الامتحان اصل ساعات ممكن واحد يجي ربنا يوم القيامه في ناس هتيجي كذابه كذابه يجي يقف قدام ربنا ويقول له انت بصيت يقول له لا يا رب ما بصيتش يسكت وعينه تقول بصيت انت مشيت في الحرام لا يا رب والله ما مشيت دي الملائكه هي اللي كذابه انا ما عملتش كده يسكت ورجله تقول لا مشيت انا مشيت تشهد عليه الاعضاء عشان خاطر كده انا عايز اقول لك ان اي حاجه انت هتقول انا هتوقف هتمتحن بس يا ترى تنجح بقى ولا ما انتش هتنجح هو ده السؤال عشرة والأخيرة نسيان التوبة بتوب وبرجع ليه أصل نسيت إيه نسيت؟ آه نسيت نسيت إنك تايب نسيت إنك اتغيرت نسيت إنك سجدت لله عز وجل في رمضان اللي فات وكنت بتعيط وانت ساجد وبتقول له يا رب أنا مش هعمل كده تاني يا رب أنا هتغير يا رب أنا هكون واحد تاني يا رب والله العظيم آخر مرة آخر رمضان آخر مرة أعمل اللي أنا كنت بعمله آخر مرة أبعد عنك أنا خلاص أنا اتغيرت أنا بقيت كويس والله يا رب أنا كنت ضعيف بس أنا بيك قوي خلاص مش هعمل كده تاني فلما مشيت شوية في الطريق ولقيت ذنب هنا وذنب هنا وذنب هنا ثبت شوية وبعد كده نسيت ان انت وعدت ربنا ونسيت ان انت قلت له والله يا رب اخر مرة ونسيت ان انت قلت له مش هعمل كده تاني ونسيت الدمعة اللي نزلت وانت ساجد وبتقول له يا رب اخر مرة نسيت ان انت رفعت ايديك في السماء وقلت له اللهم اهدني في من هديت وكان الإمام عمال يقول اللهم اهدنا في من هديت وانت بعلو حسك بتقول أمين أنا عايز أبقى من المهتدين أنا عايز أكون على الصراط المستقيم لما شفت بنت حلوة بصيت عليها ونسيت بعت وعد ربنا بنظرة لما شفت فراش وسرير بعت دين ربنا وبعت صلاة الفجر بنومة لما شفت هدومك القديمة اللي انت غيرتيها ولبست اللي يرضي ربنا بعتي وعدك مع ربنا ببنطلون و... وكلام فاضي مشكلة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خصال المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإنك تكون لما بتكلم ربنا وإنك تكوني لما بتكلموا ربنا تقول له يا رب أنا خلاص دي آخر مرة كذاب ويا رب مش هرجع تاني وبتخلف ويا رب وعد آخر مرة ويا رب أنا أمين على دينك وحنشره وحبقى المثال اللي يحتذى بيه وتخون وإن ده يحصل كل رمضان وممكن يحصل في الشهر مرة ومرتين وممكن ما تسألوا نفسكم سؤال هو في حد فينا كده عشان ما نكونش بنتكلم سحاب في الجو انتوا مش وعدتوه في رمضان اللي فات وكنتوا بتقولوا اللهم اهدنا في من هديت وربنا ثبتنا على الطاعة من شهر ونص بس ربنا يهدينا ويهديكم انك تنسى ان انت تايب فتنسى وعدك مع ربنا فترجع تاني للذنب وتسقط في المعصية عشر أسباب واحد قلة الطاعة اثنين تذكر حلاوة الذنب ثلاثة توفر أسباب الذنب أربعة أن تقف على غير قدميك خمسة أصحاب السوء ستة الفراغ سبعة التعامل مع التوبة كتجربة ثمانية التوكل على الذات أو الأسباب تسعة الفشل في الامتحان عشرة نسيان التوبة طيب أخيرا وفي دقايق أعمل إيه عشان لما توب ما ارجعش ثلاث حاجات واحد الدعاء الدعاء إنك تدعي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ها فليستجيبوا ادعي ادعي ادعي وبلاش بقى الدعاء اللي هو ادعي بلسانك يا رب قول له يا رب انا غلبان يا رب انا ضعيف يا رب انا ما اقدرش يا رب انا بسقط على طول يا رب انا كل شويه اتوب وارجع يا رب خليني المره دي اتوب وما ارجعش اما يجيب المضطر اذا ها دعاه انا عايزك وانت بتدعي ان انت تكون مضطر قيل وكيف يكون المضطر قال أن يكون في عرض البحر على خشبة قاعد في عرض البحر على خشبة هو ده المضطر أقول لكم حاجة واقعية إن أنت تكون والدتك أو ابنك في أوضة العمليات وأنت واقف بره هو ده دعاء المضطر ان انت تكون مستني تحليل لمرض قاتل هو ده دعاء المضطر ان انت لما تعمل ذنب تكون بتدعي ربنا اكن ان انت مستني نتيجة تحليل انا عندي سرطان ولا لا فتدعي قوي وبقلب قوي وبشوق قوي ان ربنا يستجيب ويكون ظنك في الله ان هو هيستجيب وأنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء فتدعي ان انت ربنا يتوب عليك وما ترجعش تاني اتنين ان انت تحل المشاكل العشرة تاخد بالك اكتبهم في ورقة في ورقة اكتبهم قلة الطاعة لازم يبقى عندي طاعة وطاعة كويسة تذكر حلاوة الذنب أول ما افتكر الذنب أول ما افتكره هشغل نفسي بأي حاجة أي أي حاجة طب أنا مش عارف ما افتكروش اقرأ قرآن آه مش آه الجو مش م... انزل اشتري حاجة انزل اجري على البحر ده هو الذنب أصلا على البحر طب خلاص اطلع اقعد في البيت اعمل أي حاجة اعمل أي حاجة اشغل نفسك بأي حاجة انما اوعى تسيب دماغك وعقلك ومخك يبتدي يفتكر الذنب بحلاوته اوعى هترجع تاني ثلاثة توفر أسباب الذنب يبقى تبعد عن كل الأسباب شوف كل الحاجات اللي كانت بالصوت بتوصلك إن أنت تعمل الذنب ده وقطعها إن أنا قاعد في البيت لوحدي مش هقعد لوحدي إن أنا بروح الجامعة وببقى لوحدي مع الشلة الفلانية خلاص مش هبقى معاهم إن أنا معرفش إيه لا إن أنا في الشغل ما... اتصرف دور على أسباب أربعة أن تقف على غير قدميك طب تتحل إزاي دي من النهاردة أنا اللي هجيب الناس ورايا من النهاردة أنا اللي هتعلم ومن النهاردة أنا اللي هأمر بالمعروف وهنهى عن المنكر ومن النهاردة أنا هثبت على كل طاعة عملتها لله عز وجل وهعمل اللي يوصلني رمضان اللي جاي إن أنا كنت داخل أصلا ب 11 ركعة وبجزء قرآن كل يوم وأذكار صباح ومساء وكل يوم فجر في المسجد وده الطبيعي لما نشوف بقى رمضان هنعمل فيه إيه زيادة ان انت تقف على رجليك خمسة اصحاب السوء مش موجودين في حياتي يعني اقطع معاهم البذرة اول ما بتتحط في الارض بتبقى ضعيفة لما بتبتبس تتساب شوية العيال بيجوا يطلعوا فوقيها لانها بتبقى شجرة انت لسه في البداية او في بداية قرار حتى لو كنت على فكرة ملتحي وبقالك فترة لا انت في بداية قرار ان انا هتوب تماما انا هبقى سفيان الثوري انا هبقى ملك ابن دينار على فكرة ليه لا ليه ما بقاش حاجة كبيرة ليه ما, ليه ما فيش واحد معروف فينا شاب شاب شاب معروف ان هو ده مستجاب الدعوة مستجاب الدعوة بجد يعني يعني اروح لمحمود اقول له محمود ادعي لي انا عيان فيقول لي يا عم مالكش دعوه بيا بص بس سيبني عشان خاطر انا مش فاضي فيمشي ويقوم داخل المسجد يا رب يا رب اشفي يا رب اشفي تاني يوم اقوم زي الاسد مفيش اي مشكله لاني رحت لواحد مستجاب الدعوه ليه ما يكونش انا طموحي الراجل ده نفسه يبقى مهندس وده نفسه يبقى دكتور وده نفسه يبقى تاجر وده نفسه يعمل ماجستير وده نفسه يعمل دكتوراه ليه ما يبقاش اضافه ونفسي اكون كمان مستجاب الدعوه تقول لك انا نفسي اختم طب ليه ما يبقاش نفسي ابقى مستجاب الدعوه واختم ليه لا يبقى تارجت هدف في حياتي انا عايزه اهو هدف اهو ودور اصحاب السوء تبعد عنهم تماما لان زي ما قلنا البذره تحت ضعيفه طالعه لسه خضره اول ما تبقى بجد بقت قوي في قرارك تعرض للي انت عايزه ستة الفراغ هشغل نفسي نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل سبعة التعاون مع التوبة كتجربة لا ده قرار موضوع منتهي أنا ماشي في السكة بتاعتي أنا ماشي في طاعة ربنا مش هتغير ثمانية التوكل على الأسباب لا خلي قلبك متعلق بالله عز وجل تسعة الفشل في الامتحان لا ده انا قاعد وتايب وعارف الخمس ست ذنوب او الذنب حتى بتاعي اللي انا كل ما توب ارجع اتوب ارجع الذنب المعلق معايا ده فهبقى اصلا قاعد مستني الاختبار فاول ما يجي الاختبار هعمل ايه؟ هضحك هضحك والله بجد ايوه اهو جه اثبت اقسم بالله تستبشر بالاختبار عارف ليه؟ لانه بيبقى علامه قبول التوبه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا قبلت أهي قبلت وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ثبت بقيت من الصادقين عشرة والأخيرة إن أنت دايما تبقى حاطط قدام عينك كده أنا تايب أنا اتغيرت أنا هبقى حاجة تانية يبقى واحد الدعاء اتنين تحل المشاكل العشرة ثلاثة والأخيرة الصبر على هذا الأمر قال تعالى يا أيها الذين آه يا أيها الذين آمنوا اصبروا ها وصابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا طب مش عارفين نصبر نعمل ايه صبروا اعملوا نفسكم صابرين اصبر على هذا الدواء طب مش عارف اصبر عليه مثل ان انت صابر إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم الأخلاق بالتخلق والصبر بالتصبر اعمل نفسك صابر تصبر ثلاث حاجات دعاء وتحل المشاكل دي اللي هي عوامل الاستمرار والصبر على الثبات على عوامل الاستمرار تتوب وما ترجعش تاني وهذه هي التوبة النصوح سهلة ولا صعبة سهلة ولا صعبة هنضحك على بعض صعبة صعبة ولكنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه فإن كنت صادقا يسر الله عليك الأمر وإن كنت بتاع كلام إن شاء الله ما فيش ولا واحد في المسجد لا رجال ولا نساء بتاع كلام إن شاء الله الله عز وجل يجعلنا جميعا من الصادقين ويجمعنا جميعا في الجنة اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك